الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الخشوع في الصلاة وده درس مهم جدا حقيقة في غاية الأهمية بس هنبدأ بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم يعني أنا في اعتقادي أن تفاعل الصحابة تفاعل الصحابة مع ذكر الجنة والنار كان من أعظم أسباب وصول الصحابة للدرجة الإيمانية العالية اللي هم وصلوا لها ولذلك سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يا جماعة يكثر من ذكر الجنة والنار حتة تربية عالية تربية بذكر الدار الآخرة دي تخلي النفس ما شاء الله ولذلك النبي لما حتى كان يجي يوصي بالجار أو يجي يوصي بأي حد ليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت دايما يربط بين ايه بين الايمان بالله واليوم الاخر هي دي اللي تظبط عندك كل المسائل بفضل الله عز وجل خد بالك من حاجه عايزك تقارن بين اثنين والمقارنه يعني ليس بينها اي علاقه خالص لكن عايزك تقارن بين الشاب اللي مدي معاد لوحده عياذا بالله ورايح متشيك ولابس على سنة عشر وحاطط كل يوم يا خمس خمسات ومظبط نفسه ورايح مبتسم ومنشرح ومسرح شعره وحاطط فوزلين ومظبط المسائل ورايح يجري وصدره منشرح وفرحان وقارن بين الشاب ده وبيني وبينك وبين اي واحد من الاخوه الافاضل وهو رايح يصلي يا ترى احساسك بيبقى اعلى منه او حتى زيه هنا تعرف مدى محبتك لله ولله المثل الاعلى مدى محبتك وانت جاي للصلاه في شوق كده بتجري وانت فرحان زي ما النبي كان بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة زي ما كان النبي بيقول أرحنا بها يا بلال بتحس ان راحتك النفسية في الصلاة نفسها ولا في غير الصلاة هتلاقي شوف قارن قارن بين هذا الشاب لما بيروح يقابل المحبوبة اللي بيحبها في الحرام قارن بين قعدته معاها وهو قاعد معاها والله بتعدي الساعة والاثنين والعشر ساعات وهو لا يمل الجلوس بجوارها ابدا يعدي عليه اذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا ولا يقوم فمن ليه هي اغلى عنده من كل حاجه ممكن ينسى الاكل والشرب ويقعد معاها اساله عن الاكل لا كاني اكلت وشربت وكل حاجه كلام بقى الاسطوانات المشروخه اللي كنت حافظينها دي فمزاج اه سبحان الله قارن بين هذا وبين رجل طالب جنه بالراجل بيحب ربنا من باب اولى زي ما ده بيجري فرحان وبيتزين خذوا زينتكم عند كل مسجد اتزين لله امنا عائشه كانت تعطر الصدقه لله ليه يا امنا بتعطر الصدقه ليه قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يدي الفقير فانا اعطرها لله يا سلام ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هي دي المساله يا جماعه ده الفرق ان هم شايفين جنه ونار ودايما احنا ندندن حول هذه المساله ولذلك النبي كان بيعمل كده واحد بيسال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحد بيساله بيقول له يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله ماذا تقول في صلاتك في بداية الصلاة فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل بتقولوا إيه فقال النبي فماذا تقول أنت قبل إنما عايز أسهل له المسألة بدل ما هيقول له كل الأذكار اللي بيقولها في استفتاح الصلاة أذكار كثيرة جدا ومنوعة هيقولها له كلها واختار طب مش هيحفظ قال ماذا تقول أنت بالبساطة كده قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار قال حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل خليك في الحتة دي ربنا يرزقنا الجنه يا رب العالمين خدت بالك فده مثل بسيط جدا يوضح لك مدى محبتك لله ومدى قدر الصلاه في قلبك عشان كده زي ما قلت لك موضوع الليله ان شاء الله هو الخشوع في الصلاه انا عايزك تتخيل قبل اي حاجه لو اني اقرب خد بالك بقى المثال ده محتاج بجد تركز معايا فيه لو اني اقرب الناس اليك امك او ابوك او زوجتك او ابنك اي حد من حبايبك اللي بتحبهم بجد مات مات يعني ايه يعني خرجت روح حلو اصبح قدامك ايه جسد بلا روح بالله عليك رغم ان انت بتحبه وحزين ودموعك على خدتك ما بيبقاش نفسك ان انت تتخلص من الجسد ده دلوقتي قبل بكره صح لا عايزين نتفهم عايزين نخلص ما انا ما اقدرش اسيبه هنا الا ايه رائحه العفونه هتطلع ما اقدرش اسيبه فلازم ادفنه في اقرب وقت امتى بسرعه الحقه هات اللي بيغسل وهات اللي بيكفن وهات وهات ويلحق عشان ايه والتصحيح الدفن وليه وخلاص وارمي اه رغم ان هو ايه احب الناس اليه طيب تخيل في عز ما انت بتدور على دفنه على تغسيله ودفنه وكل ده فجاه رجعت له الروح ها ايه رايك هيرجع تاني احب من الاول ولا زي الاول ولا اقل من الاول احب من الاول صح لو تخيل كده ابوك او امك قدامك مات طلعت روح وبعدين انت عايز تشيله فجاه رجعت روح يا سلام تلاقي بقى دموع الفرحة نزلت وخدته في حضنك ولو كنت مقصر في معاملته لا هتبقى حاجة تانية أحلها طيب كذلك الصلاة الصلاة يا جماعة جسد روحها الخشوع لو طلعت الروح اللي هي الخشوع تصبح الصلاة جسد بلا حياة ولو خليت الروح اللي هي الخشوع تصبح الصلاة أغلى حاجة عندك وأغلى حاجة عند الله لو انك صليت صلاة بلا روح بلا خشوع بلا تدبر بلا اهتمام تلف الصلاة كما جاء في الأثر الضعيف في خرقة بالية ويضرب بها وجه الإنسان والأثر ضعيف طيب إنما لو كانت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ده نص يا جماعة يلزمنا ان احنا نصلي زي النبي اسوتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده نص بيلزمني انا وانت كل واحد وكل واحدة ان احنا ايه نصلي كما صلى النبي طب النبي كان بيصلي صلاة عاملة ازاي خاشعة ولا مش خاشعة خاشعة يا راجل ده لو قلنا في حاجة أزد من الخشوع ده هي دي صلى الله على نبي محمد ده سيدنا حذيفة واحنا قلنا الحديث قبل كده لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة نافلة قام النبي وافتتح سورة البقرة سيدنا حذيفة قال نتبارك بقى ورا النبي ونصلي فوقف ورا النبي الله أكبر وقف يصلي وراه قال فمر بالآية المئة في سورة البقرة قلت يركع بقى عند المية قال قام داخل فين بقيت سورة البقرة كملها كلها قلت أكيد هيكمل في الأولى ايه في الركعة الأولى سورة البقرة وبعدين إيه يركع طيب قال فدخل في سورة النساء ثم بعد ذلك دخل في سورة آل عمران كل ده فين في ركعة واحدة جميل لحد كده جميل ركع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة قال بقى خلاص كده ايه هو طول فهو ركعة وبعد كده خلاص المسألة قال فركع ركوعا قريبا من قراءته نفس الوقت اللي خده في القراءة كلها خده في الركوع ثم قام قياما قريبا من ايه من ركوعه وقراءته ثم سجد سجودا قريبا من ذلك وفعل ذلك في ركعتين وده يدلك على بركة الوقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انت لو صليت صلاة بالمنظر ده خد بالك صلاة النبي كانت هادية وبطيئة جدا وكان قراءة النبي مفصلة وموضحة أمنا عائشة بتقول حتى لو أحب رجل أن يعد الحروف خلف النبي لعد تلك الحروف وهو بيقرأ كده لو حبيت تعد الحروف وراه هتعدها بفضل الله سبحانه وتعالى فدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن الشقير والحديث عند أبي داود بسند صحيح يقول مررت على النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء صلى الله على النبي محمد سيدنا ابن مسعود شوف بقى ده احساس النبي في صلاته وفي قراءته القران احساس عالي جدا يجيله ابن مسعود كما في الصحيح فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران ابن مسعود يستغرب أقرأ عليك وعليك أنذر يا رسول الله شوف وضع النبي يا أخي سبحان الله قال إني أحب أن أسمعه من غيري ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بدأ يقرأ على النبي سورة النساء حتى وصل إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وإذا بالنبي يقول له حسبك كفاية لحد كده قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع ما صلى عليه أخي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى زي ما قلنا صلاة روحها الخشوع طيب حاجة تانية عايزك تتخيلها معايا برضه إيه هي لو استدعاك ملك من ملوك الدنيا رئيس دولة ملك من الملوك قال لك أنا عايزك بكرة تجيني تقدر تروح له وتقف قدامه بالله عليك وخليك صادق مع نفسك تقدر تروح له وتقف قدامه ويجي يكلمك تودي وشك في الناحيه الثانيه يعني هو عمال يكلمك ويقول لك يعني اشوف يا ابني انا عايز اقول لك كلمه وانت عمال تبص كده هنا وهنا ولا ليك دعوه بيه خالص تقدر تعمل كده يبقى قابلني بعدها سبحان الله فلله المثل الاعلى فكيف تقف بين يدي الله والله ينصب وجهه تلقاء وجه عبده وانت تلتفت يمنة ويسرى سبحانه وتعالى حديث جميل قوي رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن كم من بينها وأمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة نعمل إيه قال فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت يا سلام إيه يا أخي ده ده ايه العظمه دي كلها الله مالك الملك ومالك الملوك الغني عن عبادتنا الذي لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه يقبل علي انا وانت يا غلابه يا مساكين يا فقراء يقبل علينا بوجهه ما لم نلتفت واحنا اللي بنلتفت يعني شوف قد احنا اللي بنلتفت مش هو سبحانه وتعالى شوف الرحمه من تقرب مني عايزك فيه ولا حاجه ولا تلزمه في أي حاجة ورغم ذلك ودود سبحانه وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا ومن تقرب منه مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا يا سلام يا أخي سبحان الله شوف يعني يعني والله العظيم لو تعرف ربنا فعلا هتحبه صح هتعرف يعني ايه رب يعني ايه إله يعني ايه الخالق يعني ايه الرازق سبحانه وتعالى الالتفات يا جماعة في الصلاة كم نوع الالتفات كم نوع يا شباب نوعين التفات بالقلب الى غير الله ان انت تبقى بتصلي وانت في عز ما بتصلي قلبك بيلتفت للدنيا وللزوجه واكل عيشك وللشرب وللمسكن وللفيلا اللي بتتبني وللزور اللي بتعليه الحاجات دي كلها. النوع الثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه وينقص من اجر الصلاه. سيدك صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد الشيطان بيضحك عليك وعمال يسرق من صلاتك وانت ما انتش حاسس وعمال تسرح ومش واخد بالك من صلاتك عشان كده انا نفسي اسالك سؤال يا ترى بالله عليك فاكر اخر مره او فاكر اخر مره خشعت فيها في صلاتك لدرجه ان انت حسيت ان الصلاه دي هي اجمل والذ واحلى صلاه صليتها في عمرك طيب فاكر اخر سجده سجدتها لله وبكيت فيها بين يدي الله وتمنيت في اللحظه دي ان انت ما تقومش من السجود ده ابدا فاكر بعض الناس يقول لك انا ما حصليش اصلا ولا مره وبعضهم يقول لك حصل لي وراح اه ما الايمان زي ما قلنا عامل زي ايه زي الزرعه اللي لازم تتعاهدها بالسقيا قلبك ده لازم تسيه طاعه عشان ربنا يكرمك والايمان يتجدد في قلبك دائما يا جماعه اللي مش بيخشع في صلاته في سبب واحد بس انتوا عارفين هو ان هو حاسس انه مش قادر يركز في صلاته الصلاه في اللحظه ديت انا عذره لو قال ان الصلاه تقيل عليا انا مش عارف اعمل حاجه انا متضايق مخنوق ليه لان الخشوع يا جماعه بيهون على الانسان الصلاه بيسرها له ربنا قال ايه واستعينوا بالصبر والصلاه خد بالك وانها لكبيره الا على الخاشعين صلاة فيها مشقة وتعب أي نعم صح بتقوم تتوضى وتقف وتفضل واقف ورا الإمام ممكن نص ساعة ربع ساعة تعبان لكن إيه اللي يهون عليك ده كله الخشوع لو خشعت سبحان الله الصلاة كلها تعدي وأنت إيه ده أنا ما لحقتش أصلي ما لحقتش أشبع من صلاة سبحان الله شوف ثابت البناني رحمه الله رحمة الله كان يقول كابدت الصلاة 20 سنة ليه؟ كان في حتة نقص في الشعر شوية لسه ما كملتش وبعدين وتلزمت بها إيه؟ 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها وقال أحدهم والله إن أهل الليل في ليلهم أهل قيام الليل يا شباب ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القيام إن أهل الليل في ليلهم ألذ ألذ من أهل اللهو في لهوهم شوف بقى الناس اللي بتبقى سهرانة طول الليل في الملاهي الليلية عمال يتفرج على الراقصات والمطربات ويشرب ويترنع وياكل احسن واشهى المأكولات في المقابل واحد تاني واقف مولع لمبه كده خفيفه ومن حفظه الذي يحفظه من القران واقف عمال يصلي ويبكي بين يدي الله وعمال يقول له يا رب اغفر يا رب ارحم ماليش غيرك طب لو ما غفرتيش اروح لمين انا ماليش غيرك والله لو اغلقت بابك امامي برضه هفضل واقف وحسن ظني بك انك هتفتح لي وانك هترضى عني وهتقبلني يا سلام هتحس بلذه كل لما تنكسر لله كل لما تحس بعزه والله كل لما تتواضع لله كل لما ربنا يرفعك ويحفظك يقول احدهم والله انه لتمر بالقلب ساعات يكاد القلب يطير بها فرحا حتى اقول في نفسي لو ان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده والسرور والله انهم لفي نعيم عظيم معقولة أهل الجنة بيتنعموا زي كده؟ حد فيهم شايف اللي أنا شايفه؟ حد فيهم حاسس باللذة اللي أنا فيها؟ يا سلام، إحنا عايشين في زمن يا جماعة لا نكاد نرى فيه خاشعا إلا من رحم الله، ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم بيخبر إن أول حاجة هترفع من أمة النبي هي خشوع، قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا تلاقي الرجل من دول واقف بيصلي بسم الله ما شاء الله الظهر في ثلاث ايه ثلاث دقايق وشويتين ممكن يقول لك ايه ممكن نضغطها برضه في ايه في دقيقتين ونص يضغط شويه في الركوع ويضغط شويه في السجود مش عارف ايه حتى تيجي بقى تشيل الموضوع ده في رمضان بقى تلاقي ايه بعض المساجد ما شاء الله زي هنا مثلا صلوا جزء واثنين وثلاثه بعض المساجد بقى ابو سريع سريع الركعه الاولى قل هو الله احد الركعه الثانيه قل اعوذ برب الفلق وشغال وممكن نصلي بيهم 30 ركعه 36 24 اللي هو عايزه لكن ايه صلاه ايه ليس فيها خشوع والعبره ليست بالكثره انما العبره ايه العبره بخشوع الصلاه وحضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى بل بعض الناس يا جماعه والله هو واقف بيصلي منتبه لايه للماتش اللي شغال في التلفزيون هو يقول لك انا هصلي هصلي اه الماتش شغال والاذان ازاي يصلي ولا يقعد يقعد بعضهم بيقعد اه والله ويؤثر ان هو يقعد جنب الماتش ويصلي جنب الماتش وهو شغال بس يعلي الصوت وما هي الا حركات وسبحان الله وهو ساجد ممكن يدعي كمان الفريق قومي اه يعني يا رب الحته دي تيجي فاهم ازاي اه يعني سبحان الله وبعد ما يخلص ولا يشعر باي لذه ولا اي اثر حياته ما بتتغيرش يا جماعه وحكيت لكم قبل كده حكايه اخ حبيبي يعني كان بيحكي لي والده راجل طيب جدا وبسيط وبيتعامل بيتعامل كده على شجيته وفطرته يعني بسيطه فهو مش واخد باله هو اصلا يعني ما يعرفش فهو بيحكي لي عن والده راجل طيب فاضل ربنا يحفظه بيقول لي واقف يصلي في مره فالمهم آه، حب يشرب كوبايه حلبه فبينادي على والدته اللي هي زوجة الراجل ده فما سمعتوش المهم هو طبعا راجل كبير في السن فبيقعد يصلي على الكنبه فما يقدرش يصلي واقف فهو بيصلي غصب عنه طبيعته كده مش واخد باله ان المساله دي مجهود فيه بيقعد يصلي وعمال يتفرج على اللي داخل واللي خارج واللي بيقدم اكله اي حاجه فاهم ده فمراته خرجت تساله آه يا فلان آه، انت كنت عايز ايه فهو كان بيصلي ساعتها فبتقول له انت كنت عايز ايه أنا معلش ما سمعتكش آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلبا فبتقول له بتقول ايه مالك يوم الدين يفعل عبدك يا حلبة حلبة المهم هو واخدها ان عادي يعني مفيش اي مشكله يعني خلص الصلاه فبتقول له هو انت بتتكلم وانت بتصلي قال لا في حاجه أنا قلت حاجه غلط انا بقول حلو هو انا عملت ذنب سبحان الله صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم عشان كده يا جماعه كان النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع القلب اللي ما يخشعش ده يا جماعه قلب ملوش لازمه فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع هو في علم ما بينفعش اه والله في علم ما بينفعش في علم بيبقى وبال على صاحبه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب انت عارف النبي لما اخبر الحديث في البخاري ومسلم لما اخبر ان يؤتى يوم القيامه بعالم برجل فيلقى في النار ربنا يعافينا ويعافيكم فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا ده انت كنت الشيخ بتاعنا والعالم بتاعنا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي يبقى ده علم ايه لا ينفع المقصود يا جماعه بالعلم اللي انت بتطلبه ان انت يستقيم قلبك ويستقيم حالك وان انت تحاول بقدر الامكان انت كل يوم ايماناتك ايه تزداد وما شاء الله كل يوم اللي اتعلمته تعمل بيه على قدر استطاعتك تبعد عن المظالم تبعد عن كذا تبعد عن كذا حتى ما ربنا يكرمك وتصل الى حاله ايمانيه كما وصل اليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يا جماعه القران اللي هم بيقروه هو نفسه والله اللي بنقراه سنه النبي اللي عاشوا معاها هي نفسها اللي بين ايدينا المنهج اللي, بي... اللي مشوا عليه هو نفس المنهج النبي اللي اتبعوه هو نفس النبي اللي بنتبعه الله اللي هم عبدوه هو نفسه الله اللي احنا بنعبده ايه الفرق حاجه واحده زي ما قلت لك هم شايفين جنه الله شايفين اخره احنا اللي بيغلط فينا بيغلط لانه بينسى الاخره بيغلط انت لما بتغتاب مسلم بتغتابه ليه بغتابه لان انا ناسي ان في يوم هقف فيه بين ايدين ربنا وفلان اللي اغتابته ده هيقتص مني فانا ناسي او بتناسى انا لما باخد فلوس انسان وما برضهاش ما برضهاش لان انا مش مستحضر ان في اخره وان انا هقف بين ايدين ربنا صح ولا لا طب بالله عليك لو استحضرت هتغتاب حد هتكذب على حد هتمشي بين الناس بالنميمه هتقعد تحارب اخوانك هتعمل الاعمال دي ابدا والله هيستقيم حاله بذكر الايه بذكر الاخره الجنه والنار النبي كان بيقول ايه اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع بعدها على طول ومن قلب لا يخشع خد بالك ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا سلام بعد جميل قوي عايزين نحفظه فعلا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء او من دعوة لا يستجاب لها خد بالك من حاجة الشيطان اهم حاجة عنده ان هو بيسعى بكل ما اوتي من قوه ان انت ما تجيش بيت ربنا طب لو جيت بيت ربنا بقى وغلبت الشيطان ايه اللي يحصل؟ ان انت في الوقت ده الشيطان هيجتهد عليك بقدر استطاعته ان هو يخرجك من ايه؟ من روح الخشوع في الصلاه. هيذكرك بكل حاجه انت نسيتها. تبقى عمال تدور وانت لسه عايز تخرج من الشقه وهتصلي ركعتين قيام الليل فمضايق وعايز تخرج بعدها صلاه الفجر عمال تدور على الشراب، فين الشراب؟ مانيش عارف. وتكون عندك اخت ما شاء الله زوجه منظمه ربنا بقى فيها تكون حاطه الشراب في الثلاجه. اول ما تخش واخد بالك اول ما تخش في الصلاه لسه الله اكبر لسه هتكبر يقول لك في الثلاجه ممكن في كمان في الفريزر فاهم ازاي؟ عشان ما يحمصش اه يعني سبحان الله ويخرجك من الصلاه الشيطان يخش لك من مداخل في منتهى الخبز تعمل ايه؟ يجي لك ليله تكون انت ما بتصليش قيام الليل مثلا بقالك شهر مثلا فيجي لك يقول لك يا راجل بقالك كتير حارم نفسك من قيام الليل ايه رايك بقى الليله دي بقى تقوم بقى من العشاء للفجر يلا وتقوم تصلي من العشاء فعلا لحد قبل الفجر بنص ساعه تعبت طبعا جسمك اتهلك ما انت مش واخد على كده فيجي الشيطان يقول لك ايه ايوه بقى كده ريح بقى عشان تشوف النبي في المنام يجي لك النبي لابس ابيض ابيض يقول لك يا فلان انت من اهل الفردوس حلو قوي ينام يجي ينام نص ساعه يصحى امتى على اذان الظهر فيضيع عليه الفريضه ويخليه يجتهد فين في النافله والمقصود هي الفريضه يجي لك في الصلاه وانت بتصلي يشغلك بحاجات جميله بس يضيعها في الصلاه يقول لك ايه اقعد فكر كده بقى في مشروع تخدم بيه الاسلام وانت بتصلي بقى اعمل دار يتامى ولا ابني مسجد ولا اعمل ايه بالظبط ولا تقعد تفكر في حاجه وتلاقي الصلاه كلها عدت منك ولا خشعت فيها لا انت قدمت للاسلام ولا انت صليت فالشيطان دي مكائد خد بالك منه يعني فهنتكلم مره كده عن درس عن ايه عن مكائد الشيطان ان شاء الله ولذلك انا عايز اسالك سؤال صغير خالص ايه الفرق بيننا احنا وبين العمود ده اللي في المسجد احنا وقفنا صلينا العشاء وهو بيسبح بحمد الله على اه وبل ويسجد لله تخيل كده الم ترى ان الله يسجد له ايه من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال اهي حجاره تسجد لله والشجر والدواب كمان وكثير من الناس بس في صنف ثاني وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ايه ما يشاء طيب يبقى انا وقفت خمس دقائق عشر دقائق في الصلاه لو ان انا خشعت خمس دقائق فهو واقف بقاله 24 ساعه كل يوم بيسبح بحمد الله بل ويسجد لله صح ولا لا وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه طيب يبقى إذا الفرق اللي بينك وبينه إيه؟ خشوعك بكائك فده الفرق اللي بينك وبينه خشوعك وبكائك ولذلك شوف ربنا بيقول إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على إيه يا جماعة على جبل جبل حجارة وصخور وتراب وزلط ورمل جبل هيحصل له إيه الجبل ده لرأيته خاشعا لا مش هو بس خاشعا متصدعا من خشية الله إذا الجبل يتصدع من خشية الله أي نعم شفت الجبل لما تجلى له الله عز وجل إيه اللي حصل آه جعله دكا حتى قال بعض أهل العلم وإن لم يكن هناك أي دليل على ذلك إن الحجر اللي قفل الغار على الثلاثة اللي دخلوا الغار كان ممن يهبط من خشية الله مش ربنا قال كده وإن منها لما يهبط إيه من خشية الله فربنا أثبت الحجارة إن هي بتهبط من إيه من خشية الله حجر يهبط من خشية الله وأنا قلبي لسه جامد وانا لحد الان مش قادر اخشع مش قادر اجيب صلاه يا جماعه ده ركعتين بس ركعتين النبي قال من توضا فصلى ركعتين واستحضر فيها بقى الخشوع بقى والخضوع لله سبحانه وتعالى اللي يحصل ايه وجبت له الجنه ركعتين جنه في ركعتين جنه في ركعتين يا جماعه احمال بسيطه جدا ويسيره جدا عشان تعرف قد ايه قد ايه اللي مش هيخش الجنه ده بني ادم عمره لم يتعرض ابدا لرحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى وبعدين هسالك سؤال معقوله ان انت النهارده مثلا سايب بيتك سايب شغلك سايب مصالحك معطل نفسك متوضي جاي طول السكه واصل بيت ربنا وبعد كده تصلي وتخرج من الصلاه بلا اجر بالله عليك ما تصعبش عليك نفسك بقى انا اروح اشتغل في شغلانه لمده شهر لو ما ادونيش مرتب هداوم معاهم طبعا لا ينفع صح ولا ايه اللي يخليك بقى ان انت تداوم على هذا ان انا الاقي الاجر ويكون اجري ايه وافي وجزيل انا لما اعرف ان ركعتين بس ركعتين بس هصليهم اخرج منهم بالجنه يا سلام ربح البيع ابا يحيى ربنا يحفظنا يحفظكم وبعدين عايزين نقول حاجه من باب يا اخي الوفاء بالجميل ده ربنا نعم علينا كتير جدا والنفس مجبوله اصلا على حب من احسن وانعم عليها بالله عليك ربنا انعم عليك بكم نعمه تقدر تعد بالله عليك كلم نفسك كده قول انا ربنا انعم علي بقد والله العظيم نعم خلي الواحد يستحي من ربنا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها طيب كم تساوي نعمه البصر قد ايه تدفع فيها كام لو انسان ذهب بصره يدفع كام عشان يرجع كم يساوي نعمه السمع نعمه الكلام نعمه الايدين نعمه الرجلين نعمه العقل نعمه اللسان كم تساوي تلك النعم ورغم ذلك ناس كثيره بتشكو الله الى خلق الله تيجي تساله اخبارك ايه يا فلان يقول لك الحمد لله نعمل ايه العيال العيال تعبانه والزوجه مريضه والشقه ضيقه والغساله باظت والثلاجه ضربت والفرخه ضرب فيها نغم يعني وبيشتكي كل حاجه مفيش يعني انا بسالك عامل ايه في ناس بقى ما شاء الله قلبها مليان حب لله بس الصنف مش كتير قوي ربنا قال كده وقليل من عبادي الشكور يا سلام تخيل كده لما تقعد نفسكش بالله عليك تقعد مره مع انسان اول ما تقعد معاه من غير حتى ما تساله بتلاقيه فجاه بيقول لك ايه يا سلام نعم ربنا عليا كتير قوي الحمد لله خلقني ورزقني ورزقني نعمة العين البصر والسمع ونعمة الفؤاد ونعمة العقل ونعمة الإسلام ونعمة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأكرمني ويعني روح بقى يذكر نعم ربنا عليك بالله عليك ما تحبش تسمع الكلام ده تفرح لما تلاقي إنسان بيعمل كده ولا لا أنا واحد من الناس يعني الواحد بيتمنى يشوف كل إنسان بنفس الأخلاق دي إن إحنا نلاقي إنسان شاكر لله سبحانه وتعالى عايز أسألك سؤال حاولت مرة تخرج من فم إنسان كلمة الحمد لله أو كلمة أنا بحب ربنا سيدنا عمر بن الخطاب عمل حاجة جميلة جدا قابل واحد مرة فسلم عليه قال كيف حالك قال أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين أنا بحمد ربنا قال له أمير المؤمنين وهذا ما أردت منك انا كنت عايز اسمع منك بس كلمه الحمد لله يا سلام اذكر يا جماعه آه، يعني ان احد الاخوه الافاضل بيحكي لي بيقول لي مره من مرات حبيت استخرج كلمه الحمد من انسان يحمد ربنا وتبقى في ميزان حسناته المعاني دي جميله يا جماعه عايزين نقف عندها فقال لي ايه قال لي ايه راجل فقير جدا وشكله مسكين واقف على جنب فرحت اديته فلوس فاول ما خد الفلوس باللفظ انا كاتبها لك الراجل عمل ايه راجل فقير وغلبان قال اللهم لك الحمد ده انت عالم بحالي وياما بتكرمني او دايما بتكرمني لو تعرف انا بحبك قد ايه هتحبني الاخ ده بيقول لي انا ما تتخيلش مدى فرحتي باني بمبلغ بسيط جدا قدرت اطلع من هذا الانسان كلمه الحمد لله وانا بحب ربنا احرص على ديت احرص على ان انت تحبب الخالق جل وعلا الى خلقه حبب الناس في ربنا اوعى تنفر الناس من دين الله خد بالك من حاجه ياما ناس نفرت ناس من دين الله ياما ناس بالغلظه والشده وال- وال- والصعوبه في التعامل ياما نفرت ناس انما بالاسلوب البسيط والبسمه الحانيه ممكن تخلي انسان يا هم دول المسلمين يا سلام احمدك يا رب ان كل المسلمين بالاخلاق دي فيحمد الله بسببك كلمه الحمد لله ديت خد بالك كلمه الحمد لله دي مش سهله والحمد لله ايه تملا الميزان ده مين اللي بيقول كده ما صلى عليه عليه الصلاه والسلام والحمد لله ايه تملا الميزان تعالوا نعيش في عجالة سريعة كده مع نماذج جميلة جدا جدا للناس خشعوا في صلاتهم ندي أول مثل وده أعظم مثل أحب أذكره دايما قصة عروة ابن الزبير ابن أسماء ابن أخت عائشة رضي الله عنه جميعا عروة بن الزبير جاله مرض في رجله مرض السرطان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين فقالوا له اقطع رجليك قال لهم لا انتظروا فضلوا مستنيين لحد ما وصل المرض الى ركبته نعمل ايه خلاص بقى لازم تدفع والا جسمه هيتسمم طب نعمل ايه يا عروه نسقيك بعض الخمر قال لهم لا والله لا اذهب عقلا من حنين الله طب نعمل ايه قال لهم اعينكم على نفسي ازاي قال لهم سيبونا نصلي اول ما اخش في الصلاه بس واسجد اسجد واسجد واقترب اول ما اسجد واقرب انا مش هحس باي حاجه ولن اكون في دنياكم صدقوا في قطع رجلي وبالفعل دخل عروة بن الزبير يا جماعة في الصلاة وأول ما سجد بدأ الطبيب يجيب إيه؟ منشار لا في بنج ولا في أي حاجة وقعد يقطع من ركبته بالمنشار يا جماعة مين يتحمل الكلام ده؟ تقدر أنت تتحمل حد يعمل لك أي حاجة لو طلع في صباعك مش قطع رجل يا جماعة مين يتحمل؟ فقطع رجله بالمنشار قال الراوي فكان يقول وهو يقطع رجله لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إيه ده؟ إيه الإحساس العالي ده؟ إيه الخشوع ده كله؟ إيه الحب ده كله لله؟ المهم لكن من شدة الألم ومن كمال رحمة الله إن هو أغمي عليه يوما كاملا لما أغمي عليه وأصاب أول مساء قال له يا عروة أحسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك ابنه كمان مات قالوا فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات يعمل ايه عروه في عز الخشوع والقلب الحاضر المحب لله يعمل ايه هل يعترض دي تتنافى مع دي، ما ينفعش ما تركبش ما تركبش ان واحد يبكي بين ايدين ربنا ويستحضر المعاني الايمانيه العاليه دي وفي نفس الوقت يقول ليه يا رب ليه ما تجيش ابدا القلوب دي ما تطلعش منها دي قلب ده اشرب ايمان يطلع ايمان قلب ده عامل ده الاسفنجه تملاه عسل وتيجي تعصره يطلع عسل تملاه مش تيجي تعصره مش هيطلع عسل لازم يطلع ايه مش فقلوب الناس دي اتملت ايمان تعصرها تطلع ايه رضا بقضاء الله عز وجل فقال اللهم لك الحمد يا سلام اللهم لك ايه الحمد كل الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت انا اقدر انسى انا اقدر انسى فضلك عليا ده انت خيرك ما غرقني من ساس راسي انا اقدر يا رب انسى فضلك عليا ونعمك عليا شوف الاحساس العالي ان كنت قد اخذت فكم اعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت يا ما عافيتني أعطيتني أربعة أطراف وأدي من نعمة قبل قبل الابتلاء أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية والحمد لله إذا رضيت برضه والله مش كفاية والحمد لله بعد الرضا إيه ده؟ إيه القلوب دي؟ ثم أمسك برجله التي قطعت وقال لعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي يا مناس ابتلوا من قبلي فلي أسوة فيهم إيه المشكلة ثم رفع رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية أبدا يا سلام فجاء واحد يعزه وقال له أبشر يا عروة جزء من جسدك سبقك إلى الجنة فقال عروة فوالله ما عزاني أحد بأفضل من هذا العذاب يا سلام سيدنا علي بن أبي طالب كان لما يوم يتوضأ يا جماعة يرتجل يترعش يترعش تخيل وهو بيتوضى تاش النهارده احنا ممكن واحنا بنتوضى نقعد نحدد بعض الميه ونهزر مع بعض ونخبط في بعض شوف هو أول ما قام يتوضأ بيرتكس بيرتعش قالوا له لماذا ذلك يا أمير المؤمنين قال الآن أحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها فحملتها أنا يا سلام الحسن بن علي ابنه ذرية بعضها من بعض ها زي شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدنا شباب أهل الجنة كان إذا دخل في الصلاة يرتعش ويصفر لونه فإذا سئل عن ذلك فيقول لهم أتدرون بين يدي من سأخوض الآن فحسنا أنا هقف بين إيدين مين يا راجل ده أنت لو هتقف بين إيدين واحد وكيل وزارة فمد- ولا وزير بتبقى واقف وأنت بتفرقش يمكن تقع من من من طولك تتخض ولا يحصل لك حاجة ولله المثل الأعلى ده أنا هقف بين إيدين مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى سئل حاتم الأصم وفي رواية أنه سئل الحكم كيف كنتم تصلون على عهد النبي قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله الكلام الباقي ده لحاتم الأصم قال وأن رسول الله يتأمل صلاته وأظنها آخر صلاة فأكبر الله بتعظيم وأقرأ وأتدبر وأركع بخشوع وأسجد بخضوع وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء في رحمته ثم أسلم ولا أدري أقبلت أم ردت إيه رأيك؟ صلاة بالمنظر لا تقبل ولا ترد سبحان الله يا ريت نعرف نجيبها مرة عمرك مره وقفت كده وانت بتصلي كده ركعتين قيام ليل وتحس ان انت دلوقتي على الصراط الصراط اللي هو جاء في اثر لكنه موقوف على ابي سعيد الخدري كما رواه مسلم انه ادق من الشعر واحد من السيف فاهم ازاي؟ عمرك حسيت ان انت واقف ولو همت كده او كده هتقع فين في النار ما الصراط فوق النار والنار فين على الشمال والجنه على اليمين والكعبه قدامك ملك الموت مستنيك بعد الصلاه دي مباشره هينادي عليك يا ايتها النفس الطيبه او الخبيثه وفوق ده كله ونحن جميعا بين يدي الله يا سلام شوف بقى لما تصلي صلاه بالمنظر ده وانت بتسلم واملك انها تقبل لكن خايف انها ما تقبلش شفت قد ايه الناس عامله ازاي كان في واحد اسمه منصور بن المعتمر رحمه الله رحمه واسعه كان يحب يصلي قيام الليل فوق السطح بتاعه فكان في غلام صغير ساكن في البيت اللي جنبه كان يقعد يصحى طول الليل ويتفرج عليه كانش يعرف ان هو راجل كانت الدنيا ايه ظلمه فسبحان الله يفضل طول الليل وقت صلاه منصور بن المعتمر في يوم من الايام مات منصور بن المعتمر فالغلام ده بيسال امه بيقول لها يا امي جذع النخله اللي كان فوق السطح اللي جنبنا ده راح فين؟ قالت له ده مش جذع يا ابني ده منصور بن المعتمر كان بيصلي ومات انه كان لا يتحرك لدرجه ان اللي يشوفه ما يحسش ان ده ايه انسان واقف والدنيا طبعا مش باينه طيب شفت سلفنا الصالح قدروا يا جماعه ودي نقطه مهمه قوي عايزك تركز معاها دي اهم نقطه شوف سلفنا الصالح قدروا ينقلوا الاحاسيس الجميله بتاعتهم اللي حسوها في صلاتهم نقلوها لغيرهم ليه عشان ينتفعوا عشان ايه ينتفع ولذلك انا عايزك مثلا شاب كان مش كان مش ملتزم او اخت كانت مش ملتزمه شاب كان بيمشي مع البنات وبيشرب الخمر يروح صالات الديسكو والسينمات والمسارح وليل ونهار قدام التلفزيون والدش وده وده فده ربنا اكرمه واهتدى ونضف بقى اخ فاضل لما تيجي بقى تنتقل من الحياه الجاهليه اللي كنت فيها للنعيم اللي انت فيه ده لحلاوه الايمان وتذوق طعم الطاعه ولذه الطاعه لازم تنقل الاحاسيس الجميله اللي انت حاسسها ديت للناس اللي حواليك عشان ايه يقبلوا على الطاعه هنقلها ازاي مش هنقلها بقى بالاسلوب بتاعنا احنا او بتاع كتير مننا ان انا اجي اروح مثلا لاسرتي لامي وابويا واخواتي إيه، خدوا بالكم اللي انتوا فيه ده كله فساد خد بالك مش ده الاسلوب عارف تنقله ازاي تنقله من خلال نقل الاحاسيس نقل ايه الاحاسيس مش من خلال اصدار الاحكام دي مساله مهمه يا جماعه والله العظيم دي اهم نقطه في درس النهارده بقول لكل اخ بيلتزم كل اخت بتلتزم وكل اخ ملتزم واخت ملتزم لما تعوز تكون سبب هدايه اسرتك سواء امك وابوك واختك واخوك او سواء زوجتك واولادك انقل لهم مش الاحكام انقل لهم الاحاسيس الاول ليه هم مش مستحملين يسمعوا احكام لو جيت لواحد النهارده بيدخن قلت له السيجاره دي حرام هيقبل منك الكلام ده؟ لا، انما لما تقول له ايه؟ على فكره انا كنت بدخن ولما سبتها اقول لك على الجمال اللي انا حسيته في قلبي والله العظيم لما سبتها لله حسيت بنشوه في قلبي كده انا سبتها يا رب رغم ان انا بحبها وهي معصيه وانا عملتها وبحبها بس انا سبتها عشان ترضى عني عشان انا بحبك انا لما عملت الموضوع ده بقى والله ربنا اكرمني والقى في قلبي حلاوه ولذه والله نفسي الدعاء انت وصلت له ايه؟ احساس الاحساس ده يخليك ايه؟ يخليه يسمع ويسمع ويسمع ويقول ايه؟ لازم اجرب صح ولا لا؟ فانت لما توصل نفس الاحساس لاسرتك عارفه يا امي عارف يا ابويا والله انا بحبكم في الله والله نفسي نفسي ما اتحرمش منكم لا دنيا ولا اخره ده ده, ده انتوا اغلى حاجه عندي بس انا عايز اقول لكم حاجه وجودكم في الم- في الحاجات ديت كده يمكن يحرمني منكم انا مش عايز اتحرم منكم اقول لكم على احساسي لما سبت الكلام ده كله حصل لي ايه والله العظيم بقوم يا امي اصلي ركعتين بالليل بحس بلذه في قلبي ونشوه نفسي ادوقها يا امي انت اغلى حاجه عندي ونفسي يا ابويا ادوقها ونفسي ونفسي ونفسي لما تنقل الاحاسيس يقبلوا يقبلوا ويلتزموا وتكون انت السبب من خلال ايه نقل الاحاسيس دي مسألة مهمة جدا ولذلك بدل ما تقول لهم انتم عصاة لا قول لهم لو حاسين باللذة اللي انا حاسسها وانا بقرا القران يا سلام بحس بلذة حاجة فوق الخيال وانا بسجد بين ايدين ربنا وانا بسبح بحمد الله وانا بتعلم وانا بدعو الى الله بذلك تنفتح القلوب بفضل الله تعالوا نشوف يا جماعة مراتب الناس في الصلاة كما وصفها الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة مراتب الناس في الصلاة صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم الامام ابن القيم قسم الناس في مراتب الصلاة الى خمس اقسام القسم الاولاني يا جماعة أول واحد قال مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها من وضوء الصلاة ما بيتوضاش حتى صح ومواقيتها ما بيصليش في وقته وحدودها وأركانها بس هو مشترك للصلاة ده ظالم لنفسه الثاني اللي بيحافظ على مواقيت الصلاة وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار كل ما الشيطان يجي وهو بيصلي يقول له انت نسيت المحل مفتوح انت نسيت العربية من غير ما تقفل الازاز انت انت يفضل يخرج ايه مع الشيطان في كل ايه ما يوسوس فيه طيب الثالث من حافظ على حدودها واركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس يجي الشيطان يوسوسه يستعيذ بالله من الشيطان ويكمل في الصلاه يجي وسوسه ثاني يجاهد نفسه طيب الرابع من اذا قام الى الصلاه اكمل حقوقها واركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاه حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها بل همه كله مصروف الى اقامتها كما ينبغي واكمالها واتمامها فقد استغرق قلبه شان الصلاه وعبوديه ربه تبارك وتعالى اخر نوع اللي هو الخامس من اذا قام الى الصلاه قام اليها كذلك يعني ايه يعني زي الرابع عمل كل حاجه كل حاجة ما شاء الله وشاهد الشيطان وعمل وعمل وخشع فيها خشوع ايه عالي بس ده عمل مرتبة اعلى من الخشوع كمان ايه هي يا جماعة قال من اذا قام الى الصلاة قام اليها كذلك ولكن مع هذا قد اخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه جل وعلا حسيت الحتة دي اخذ قلبه ايه ووضعه بين يدي ربه جل وعلا ناظرا الى الله بقلبه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه خد بالك فهذا بينه الخامس ده فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه قدير العين به الامام ابن القيم بيقول لك الخمسه دول اوضاعهم ايه قال فالاول معاقب والثاني محاسب والثالث اللي هو بيجاهد الشيطان ده مكفر عنه ربنا يكفر له ذنوبه والرابع اللي هو ما شاء الله بيعمل كل حاجه مثاب والخامس مقرب من ربه لان له نصيبا ممن جعلت قره عينه في الصلاه فاللهم اجعل الصلاه قره عيننا تعالوا نعيش يا جماعه بسرعه كده بقى مع صلاه كامله من اول حركاتها وتكناتها ازاي نخشع في الصلاه تعالى بسرعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم اول حاجه مفيش حركه يا جماعه ولا كلمه في الصلاه بنعملها الا وتعين الانسان على ان يخشع في الصلاه اول حاجه بتعملها ايه تتوضا صح ولا لا؟ وانت بتتوضا عايزك تستشعر ان انت بتطهر قلبك وروحك مع جسدك انا مش بتوضا بس وبطهر الاجزاء دي اللي انا بتوضا بيها بجد لا ده انا بطهر قلبي وروحي من كل حاجه قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بإسناد الحسن إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه منين؟ من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له يبقى الذنوب بتخرج والقلب بينضف لأن القلب كل ما بيخش فيه ذنب يا جماعة نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء فإن نزع وتاب نكتت فيه نكتة بيضاء خد بالك فكل الذنوب اللي عاملة سواد على قلبك عمالة إيه؟ تتساقط وتنزل تنزل تنزل القلب إيه؟ القلب نضف وطالما الذنوب نزلت وخرجت والقلب نضف يبقى أكيد هتقرب من الجنة شأن الغيبة نزل والكذب نزل والنظر للنساء نزل والمعاصي نزلت كل دي تخلي القلب ينضف ويقرب من جنة الرحمن لذلك لما بتتوضأ النبي قال سد النبي عليه الصلاه والسلام بيقال بيقول لك ان هتتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه بمجرد ما تتوضا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من توضا بس مش اي وضوء مش بيكروت كده خلاص لا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء شفت الجنة قريبة ازاي يا أخي ما صلى على حبيبك طيب صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل والنار مثل ذلك طيب حسيت إن أبواب الجنة اتفتحت ما أنا بقول لك حس بقى المعاني دي أنت لما تعرف الكلام ده هتحس بيه طيب حسيت إن أنا اتوضيت أبواب الجنة اتفتحت نفسك تتفتح وانت بتصلي ولا لا؟ طبعا تتفتح، انا لسه بصلي بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ابواب الجنه دلوقتي مفتحه بس خش صلي بقى وابواب الجنه دلوقتي ايه؟ مفتوحه لي انا مفتوحه لي ليا انا مخصوص هتيجي بعد كده انت داخل المسجد هتخلع نعليك وانت بتخلع النعال بتاعتك عايزك اعزك الله اخلع الدنيا من قلبك مع النعال خش المسجد بيت ربنا من غير دنيا بقى الدنيا خليها بره وخلي بقى المسجد ده بقى حاجه ثانيه وانت داخل انا داخل اسجد بين ايدين ربنا انا داخل ابكي بين ايدين ربنا مش معقول ابكي وانا عمال افتكر الفراخ والحمام والفريق ومش عارف ايه والزيت والسكر والايجار وال... لا، ما ينفعش ما ينفعش يبقى دخل على الدنيا معنى عليه النبي لما يقول لك والحديث رواه مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعات الفجر دي الفرض ولا السنه دي السنه السنه افضل من الدنيا وما فيها امال الفريضه تبقى احسن من ايه خدت بالك المثال عامل ازاي فما ينفعش تدخل الايه المسجد بالدنيا هتيجي بعد كده هتعمل ايه قبل ما تصلي هتستقبل القبله عيب قوي قوي عيب قوي ان انت تستقبل القبله بوشك وقلبك مد للخلف دور ما ينفعش ما ينفعش وشي للقبله وقلبي ورا قلبي الناحيه الثانيه قلبي بيتجه بقى للدنيا والدكانه والمحل والشركه والزوجه والمصيف والشاليه والعربيه وال... ما ينفعش لازم قلبك يتجه للقبلة قبل أن يتجه وجهك إلى القبلة القبلة دي تحت إيه؟ دي اللي اتجه إليها النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم يبقى أنا أمشي على آثار خطى النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم فاكر لما في درس الحج رحلة إلى الله اتكلمنا عن ان الواحد لما يروح حج او يعتمر ربنا يرزقنا الحج والعمره لما تروح هناك اول ما تشوف الحجر الاسود تفتكر على طول كل حاجه في الدنيا تفكرك بايه بالاخره اول ما تشوف الحجر الاسود والحجر الاسود حجر من احجار الجنه صح لا هذا صحيح اول ما تشوف الحجر الاسود وتلمسه او تقبله تقول ياه لمست حته من الجنه عقبال ما ربنا يكرمني وسط الجنه وانت بتطوف حوالين الكعبه تتذكر كم شوط سبعه كانك في كل شوط بترتقي بروحك الى سماء من السماوات السبع اخر شوط تحس ان انت خلاص اقبلت بقلبك على عرش الواحد الديان وانت بتلف في مكه وفي المدينه الله هنا كان ماشي مين النبي وهنا كان ماشي مين الصحابه اكيد رجلي هتيجي على موضع قدم مشى عليه النبي او الصحابه فانا على اثارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني جميله جدا يا جماعه هنفتكرها في الاماكن دي طيب بعد كده هتكبر الله اكبر يعني الله اكبر اكبر من كل شيء اكبر من الدنيا من العربيات والفلل والشاليهات والسيارات والرصيد اللي في البنك والزوجه والاولاد اكبر من كل شيء ما ينفعش ما ينفعش افضل حد ولا احب حد اكثر من ربنا ابدا ولا يحب لذاته ركز دي لا يحب لذاته الا الله لا يحب لذاته اي حد ثاني من المؤمنين لا احبه الا قربة الى الله انا بحب امي عشان ربنا امرني احبها انا بحب ابويا عشان ربنا امرني احب زوجتي عشان ربنا امرني فحبي لهم طاعه لله سبحان الله فانت وانت داخل بتكبر الله اكبر يعني اكبر من الدنيا وما فيها اوعى تكون كذاب اوعى تكذب هتكذب عليا جايز انما تكذب على ربنا ما ينفعش ما تقولش الله اكبر وانت واقف عمال تفكر بقى هنجيب ايه ونشتري ايه وناكل ايه ونشرب ايه و و فاهم ازاي ونلحق نخلص الصلاه دي بسرعه يا رب الامام ما يطولش لحسن في زبون واقف على المحل ما ينفعش يبقى مش اكبر كده يبقى انت كده لم تكبر ربك سبحانه وتعالى يبقى الله اكبر من كل شيء اكبر من الماتش من الفيلم اكبر من كل حاجه اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى تجل الله تحس بعظمه الخالق سبحانه وتعالى اللي قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وانت بتكبر بترفع ايديك يعني ايه اضرب الدنيا دي وارميها ورا ظهرك ارميها ورا ظهرك بعد كده واقف في الصلاة وقفت في الصلاة انت واقف فين دلوقتي بين ايدين ربنا حس المعنى ده واطلع بقلبك للمعنى اللي بعده اللي هو هقف نفس الوقفة ديت بس وانا عريان بين يدي الله النبي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم ما منكم من احد ما حدش هيفلت ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم فينظر أي أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نخرج من الموضوع ده ازاي قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة صلى الله على نبي محمد انت واقف بين ايدين ربنا اللي هتعمله هنا هتلاقيه ده ولذلك الانسان له بين يدي الله عز وجل موقفان ايه هما موقف في الصلاة موقف يوم القيامة يقول الإمام ابن القيم فإن أحسن العبد في وقوفه بين يدي الله أحسن الله وقوف عبده بين يديه يوم القيامة دي تساوي دي حاطط ايدك وانت واقف اليمين على الشمال ليه واقف مؤدب انت واقف بين ايدين مين واقف بين يدي الحق جل وعلا عينك على الارض في موضع سجود موضع ذل ومسكنه مش قاعد بقى عمال يتفرج يمين وشمال و... طب لا حاطط عينك فين في الارض هتبتدي تقرا ايه في الوقت ده الفاتحه اسمع لقول ربك عز وجل حديث رواه مسلم واحمد حديث قدسي يقول جل وعلا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد خد بالك بقى الروحانات الجميله دي نفسي مره تحسها ولو في صلاه واحده حسها فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مين اللي هيرد عليك الله يا سلام شفت يا اخي رحمه ربنا شفت بيحبك قد ايه قال جل وعلا حمدني عبدي طب وايه العبد لما يحمد الرب سبحانه وتعالى زي لما ربنا قال عن الصحابه رضي الله عنهم ما كانت كفايه لا ورضوا عنه يا سلام شفت أزيه وزيد سبحانه وتعالى فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حميدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا أكمل الفاتحة قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل سبحانه وتعالى خد بالك بقى وانت بتقرأ الفاتحة حس بكل آية بدل ما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا ادي فرصة ادي لنفسك فرصة ان انت تنال الخير ده الحمد لله رب العالمين اقف لحظة كده حس ربنا بيقول دلوقتي حمدني عبدي حمدني فلان عبد الله سيد محمود احمد فلان حمدني الان يا سلام حسها حسها بيقين في كلام الحق جل وعلا طيب تشعر ان انت وانت واقف ورا الامام وبتقول امين لما بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانت بتؤمن حس ان لو تامينك وافق تامين الملائكه هيتغفر لك ما تقدم من ذنبك مين اللي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يا ما انا بقول لك عشان كده اللي مش هيخش الجنة ده ده عمل ايه ده ده ما تعرضش لأي نفحة ولا أي رحمة من رحمات الله مجرد ما يوافق تأمينك تأمين الملائكة كل ذنوبك اتمسحت تأتيك من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة إيه ده كل ده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أمال مين هيخش النار لما كل ده كل أسباب المغفرة وأنت عندك 70 80 سنة تبت يا رب أستغفر الله في ساعتها لبيك عبدي قد غفرت لك طب واللي فات قلبت لك حسناته يا ايه ده كل ده ورغم ذلك في ناس كتير هتخش النار تخيل ليه ما تعرضش لاي رحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى قريت الفاتحه امنت على الامام اقرا بعدها سوره يا ريت السور اللي هتقراها تقرا تفسير تفهم معانا الايات ديت ويا ريت تحفظ قران كتير احنا اتفقنا على برنامج يا جماعه عايزين نكتفي القران لان انت وانت بتتنوع بقى وتتنقل بين ايات الله عز وجل بين القران هتحس بلذه اكتر من ان انت تلزم ايه معينه او صوره معينه تحس بلذه كده هنا ايه بتتكلم عن الجنه هنا بتتكلم عن النار هنا بتتكلم عن كذا هنا بتتكلم عن الحساب وهكذا وافتكر في اللحظه ديت وانت بتقرا الصوره ديت ان القران ده ربنا هيجعله سبب انه يشفع لي بين يدي الله يوم القيامه النبي قال كده حديث الطبراني في الكبير بسنة صحيح القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وفوق ده كله أسانسيرك في الجنة هو القرآن حديث عند الترمذي بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن والراجح في هذه في هذا الحديث أنه الذي يحفظ القرآن لا, لا الذي يقرأ يعني الحديث ده في حق إيه الذين يحفظون يقال لقارئ القرآن فين الكلام ده في الجنة يقال له اقرأ وارتقي اطلع ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يا سلام بعد كده هتعمل ايه خلصت قراءة هركع يا سلام احمي قلبك قبل ظهرك انت بقلبك ذل نفسك لله وكل ما هتدلي نفسك لله كل ما ربنا هيكرمك والله انزل كده وقول سبحان ربي العظيم عظيم انت عظيم يا رب انا عبد ذليل فقير ضعيف محتاج لك سبحان ربي العظيم مرة واحدة اقولها ثلاث مرات عشان المعنى يستقر في قلبك تحس ان انت بتعبد اله عظيم وسعت عظمته الكون كله سبحانه وتعالى تيجي بعد كده قمت من ركوعك يا سلام وقف الحمد لله الذي جعل صلبك يستقيم مرة أخرى ما أنت كان ممكن تنزل ما تطلعش تحس كده إن قلبك مليان حمد وشكر لله إحساس بنعمة ربنا سجدت لله وأنت نازل اسجد بقلبك قبل ما تسجد بجوارحك هتمكن وأنت ساجد أعز شيء في الإنسان اللي هو وجهه وأنفه الوجه ده كله بما فيه الأنف والجبهة وكده هتسجد لمين؟ لله هتذل نفسك وتمكن أعز شيء عندك من أذل شيء في الكون اللي هو التراب وانت أصلك في البداية خلق سيدنا آدم من إيه؟ من تراب يبقى أنت كده رديت الفرع للأصل صح ولا لا؟ رديت الفرع للأصل هتنزل بأنفك في التراب وتقطع سبحان ربي الأعلى مرة لا مرتين ثلاثة كتر زي ما أنت عايز فاهم ازاي؟ عشان يستقر برضه المعنى في قلبك خد بالك من حاجة وأنت نازل تحت وأنفك وجبينك وجبهتك في التراب بتقول سبحان ربي الايه مش العظيم لا الاعلى مش العلي لا الاعلى كل لما تنزل تحت كل لما تطلع فوق واسجد واقترب قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء في السجود ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما تواضع عبد لله الا رفعه الله وقال لربيعه بن مالك الحديث رواه مسلم لما سالوا قال له يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال له ايه فأعني على نفسك بكثرة السجود لله ليه قال فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة تنزل تطلع النبي قال كده حديث ثاني جميل قوي بيقول قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا يا سلام مش بتنزل بقى بجبينك وأنفك وإيديك ورجليك وبس لا نازل بقلبك حاسس ان قلبك خاشع لله خشع لك سمع وبصر الكلام ده كله بتقوله في ايه؟ في الركوع تحس بخشوع تحس ان عظمك عظمك وجوارحك وكل حاجة خاشعة لله لمالك الملك ومالك الملوك وانت ثالث بذل نفسك لله سبحانه وتعالى هتسجد وتقوم وبعد ما تقوم وتجلس ما ينفعش تجلس لوحدك لازم تذل نفسك تاني والحاجة الوحيدة اللي لازم تبقى مرتين السجود لازم ليه؟ لأنه أقرب ما يقرب العبد من ربه هو السجود اسكت تاني سجدت تاني ذل نفسك تاني لله عشان تحس بعظمة الخالق خلصت الصلاة في التشهد التحية لله والصلوات الطيبات هتستشعر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي بتسلم على مين صلى الله عليه وسلم وخد بالك وانت بتسلم على النبي استشعر المعنى ده ان النبي ربنا بيخليه يسلم على الشفاعة النبي قال كده حديث رواه ابو داود باسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد السلام فوانت بتقول السلام عليك أيها النبي النبي بيرد عليك حسها بقى كده تقول بعدها السلام علينا اه قدرك ارتفع عند ربنا زليت نفسك لله بقى ليك قدر عالي بقيت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده اه سلم على نفسك بقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فان قالها العبد بلغت كل عبد صالح في السماوات والارض يبقى انت بالسلام ده بتسلم على كل عبد صالح وكل ملك مقرب في السماوات وفي الارض عن طريق ايه فضايات لا عن طريق جلوسك ووقوفك وسجودك بين يدي رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى بعدها تصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر ذلك وتنتمي الى ابراهيم ايضا عليه السلام تذكر نفسك بان انت تنتمي الى النبي والى ابراهيم عليه السلام لا تنتمي للشرق ولا الغرب ثم تسلم بعد ذلك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله تسلم على ملك اليمين وملك الشمال يا سلام خلصت صلاه هتقول اذكار الصلاه اول حاجه استغفر الله ثلاث مرات ليه استغفر الله انا كنت بعمل حاجه غلط عشان التقصير اللي حصل في الصلاه ربنا يسامحنا عليه امال انت بتعمل ايه انا كنت بصلي بس اكيد انا قصرت في حق الله اكيد انا ما يعني ما وفتش ربنا حقه في الصلاه دي فاستغفر الله وبعد كده بتقول ايه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اشمعنى الجمله دي يا شباب عشان انت لما تيجي تخش الجنه ربنا يجمعنا في الجنه ربنا سبحانه وتعالى لما ينادي على اهل الجنه يقول يا اهل الجنه سلام عليكم هنرد عليه بنفس الكلمة دي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كأنك بتفتكر إن أنت دلوقتي في الجنة وربنا سبحانه وتعالى بيسلم عليك وأنت ترد السلام بعدها تقول إيه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليه عشان الصلاة اللي جاية تطلع حلوة زي اللي فاتت واضحة يا جماعة أدي الصلاة من أولها لآخرها عمرك حسيت ان انت تصلي ممكن تصلي صلاه بالمنظر ده في عشانه سريعه هقول لك على بعض النصائح فمدان من اخ محب لكم ازاي توصل للمرحله ديت من الخشوع في الصلاه بقولها في عجاله سريعه اول حاجه في عينك على الخشوع اول حاجه وانا اقولهم بسرعه كده البعد عن اكل الحرام خد بالك اي قلب اظلم من كتر اكل الحرام لا يمكن يخشع يا جماعه الصلاه دي حقيقه والله يعني معقوله واحد يكون لسه واكل حرام دلوقتي واكل من رشوه واكل من السحت واكل من السرقه ويخش يصلي يخشع لا يمكن النبي عليه السلام كان في صحيح مسلم لما ذكر الرجل اشعث اكبر يمد يديه من طول السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يقول النبي فأنا يستجاب له أن يستجاب ازاي يستجاب له طيب ثاني حاجة البعد عن المعاصي فإن من عقوبة المعصية المعصية بعد المعصية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الران ده اللي بيجي على القلب بسبب المعاصي بيحول بين العبد وبين الخشوع في الصلاة ايه الحل التوبة السريعة السريعة الصادقة ان انت تتوب ما تنامش الليلة الا على توبة لو نمت الليلة على توبة يبدل الله سيئاتك حسنات ويا سلام لما تقرأ سيد الاستغفار لأنك لو قلته موقنا به قلبك فمت في تلك الليلة كنت من أهل الجنة كما وعد الصادق المصدوق والحديث رواه البخاري طيب ثالث حاجة حفظ اللسان احفظ لسانك من الغيبة والنميمة والكذب والوقوع في أعراض الناس اوعى تتخيل ان ممكن مسلم يبقى قبل ما يجي الصلاة واقف عمال بيغتاب المسلمين ويخش في الصلاة ويبكي ويخشى صعب قوي قوي ولو قدر يعملها مرة مش هيقدر يداوم عليها طيب رابع حاجة البعد عن المظالم هي المظالم لها تأثير طبعا ده لو مظلوم قال يبقى عليك خلص بلاش ده كله لو فضلت المظالم في رقبتك يوم القيامة الصلاة الجميلة اللي بتقضيها دي كل ثوابها هو اللي هياخده يبقى ايه اللي نفعك ولا حاجه اه مش حديث المفلس تدرون من المفلس الا ان قال ايه صلى الله عليه وسلم فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته آه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار خامس حاجه ان انت تخرج الدنيا من قلبك يعني ايه اعمل خيمه انا بقى في الساحه هنا والبس جلابيه مقطعه واسيب الشغل لا انا عايزك تبقى مليونير وتبقى صاحب شركه كبيره وتركب احسن عربيه وتتجوز احسن زوج وتخلف احسن اولاد بس الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك اللي بيها لو ضاعت منك ما تزعلش لو جات لك ما تفرحش عادي ما فيش مشكله زي ما الصحابه عملوا كان يبقى معاه دنيا كتيره جدا وما شاء الله لكن في لحظه لو هتروح مش مشكله رابح هتبيع رباح ايه المشكله تخش في البلد ما بقاش في ذهنك ايه العربيه والشركه والعمال والقبض النهارده سيبك من ده كله اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى رقم ستة يا جماعه تذكر الموت واقول لكم هنا حديث ربما لاول مره نسمعه حديث يعني من النوادر التي جاءت باسناد حسن في مسند الفردوس للديلمي من مفردات يعني الديلمي قال صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن من صلاته وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها وإنت بتصلي عايز تاني طب تصلي يا حبيبي مفيش حاجة عندنا ببلاش صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاة الحديث عند في مسند الفردوس للديلمي بإسناد الحسن رقمه في صحيح الجامع 849 وحسنه الحافظ ابن حجر اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها والنبي راح موصي أبا أيوب رضي الله عنه وارضاه حديث رواه أحمد سند صحيح قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع تخيل لو قال لك هتموت النهارده اللي لازم بعد ساعتين الحق نفسك قوم اتوضى وصلي ركعتين في الساعتين دول بالله عليك يقدر واحد على وجه الارض دي كلها يصلي صلاه احسن منك في اللحظه دي طبعا لا ليه لان انا هموت ايه بعد ساعتين فهصلي اجمل واحلى صلاه عشان لما ملك الموت يجيني يقبضني على تلك الحاله ولذلك لما ينزل سيدنا عيسى في اخر الزمان عليه السلام حديث رواه مسلم النبي قال ايه لا يمشي كلا ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير الى اخر الحديث انما ليه حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها ليه؟ انهم عارفين القيامه ايه؟ قربت. رقم سبعه الاستعاذه بالله من الشيطان. لو استعذت بالله من الشيطان قبل ما تخش في الصلاه او انت في بدايه الصلاه ربنا هيصرفه عنك ويحميك من كيده ومن ثم تصلي صلاه ليس بها وسوسه من هذا الشيطان. رقم ثمانيه ان انت تلجا الى الله بالدعاء يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة ويا سلام لما تقوم في التلت الأخير من الليل وتصلي ركعتين حاجة إن ربنا يكرمك بنعمة الخشوع حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول من يدعوني فأجيب أنا يا رب ارزقني الخشوع من يسألني فأعطي أنا يا رب أعطيني الخشوع في الصلاة من يستغفرني أنا بستغفرك يا رب من ذنوبي وارزقني الخشوع رقم تسعة الاستعداد للصلاة وانت داخل الصلاة حالك قبل الصلاة بيأثر عليك في الصلاة قبل ما تخش تخيل لو قبل ما تخش كده عمال تهزر وتهرج وتخبط وترقع ومش عارف ايه وداخل بتصلي ده يمكن تفتكر الموقف اللي انت كنت بتعمله قبل الصلاه تلاقي نفسك بتبتسم بتفتكر اي حاجه انما لما وانت بتتوضا من اول ما بتتوضا انا الان هقف بين ايدين ربنا هتحسها هتلاقي نفسك داخل قلبك ده جاهز والله مثلا اعلى زي ما قلت لك تخيل لو هتدخل على ملك من ملوك الدنيا فده رقم 10 الطمأنينة في الصلاة كان النبي يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه يركع العظم كله خلاص خد وضع معين قام يستنى لحد ما العظم كله ياخد ايه وضع معين وهكذا كان ما كانش ايه خطف كده لا صلى الله عليه وسلم وامر بذلك المسيء في صلاته فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك بل عند احمد بن صحيح قال صلى الله عليه وسلم اسوا الناس سرقه الذي يسرقه من صلاته فقال ابو قتاده لو الراوي يا رسول الله كيف يترك العبد من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رقم 11 فضل ثلاث عناصر النظر الى موضع السجود وعدم رفع البصر الى السماء تعرف الناس تخش المسجد الله اكبر عمال يبص يمين وشمال المروحه دي مش شغاله ليه فاهم ازاي وحته نجفه هتطلع من عينه ويقعد يبص على الله ويتامل ويدور يمين شمال وبيقلق اللي حواليه تقول أمنا عائشة الحديث هو الحاكم بسنة صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى حصل إيه؟ طأطأ رأسه شوف الصلاة بتاعت النبي طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض طيب حديث رواه أحمد بن صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره عينيه تتاخد ووضح النبي في رواية البخاري وأحمد أنه اشتد نهيه في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك اللي بيرفع عينيه للسقف ده والسماء أو لا تخطفن أبصارهم أظن التهديد واضح يا جماعة رقم 12 لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط ولا بحضرة الطعام الأكل اتحط قدرا مش متعمد اتحط الأكل إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا إيه؟ قدموا العشاء على العشاء طب وكان سيدنا أبو عمر كان بيعمل كده لو لقى الاكل محطوط كان يقعد ياكل وسامع الناس بيصلوا ويتمهل وياكل ويروح يصلي فحط الاكل وانت جعان والاكل بتشتهيه ومش قادر كل الاول روح صلي انما لو انت يعني مش جعان والمساله بسيطه روح صلي الاول طبعا ده اول طيب ولا بحضره ولا وانت تدافع الاخبثين حديث رواه مسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ويشمل هذا الحكم كما قال بعض اهل العلم مدافعه الريح لانه يذهب بالخشوع 13 أن تعرف ثمرات الخشوع ما نقطتين بس أن تعرف ثمرات الخشوع الخشوع زي ما قلنا هيخفف عليك الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الحاجة الثانية إن الأجر اللي هيتكتب لك في الصلاة وركز في الحتة دي الأجر اللي هيتكتب لك في الصلاة على قد الخشوع قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد حسن إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها على قد ما تخشى وممكن واحد يطلع بولا حاجة رقم ثلاثة عهد بالمغفرة مخصوص للخاشعين قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بسند صحيح خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه الخشوع من أسباب الفوز بالفردوس الأعلى ربنا يرزقنا في الدرس الاعلى قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى ان قال جل وعلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وعند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إلا وجبت له الجنة آخر حتة عايزين نقولها قبل ما نروح أنا عايزك تعرف إن الخشوع هيوصلك للجنة الانشغال بالدنيا وحطمها والبعد عن الخشوع ممكن يحرمك من الجنة عشان كده حاول تجاهد نفسك خلي هدفك محدد انا طالب جنة لو جه واحد كل شغلته دنيا يجي يكلمك عن العربيات يقول لك شفت اخر عربيه قول له لا سيب من اخر عربيه اكيد الجنه فيها عربيات احسن منها مليون مره على الاقل ما بتعطلش ومش هنروح لميكانيكي ولا محتاجين تجديد رخصه مرور كفايه ان احنا بنتمتع بها في الجنه يا سلام يجي يكلمك عن النساء وفتنه النساء قول له يا سيدي انت عمرك ما حسيت بنعمه الحور العين ده لو ان بعض بنانها بدا يعني الظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو ان خصه من شعرها بدت لملا ريحها ما بين المشرق والمغرب وكلما اتيت زوجتك في الجنه وجدتها بكرا في كل مره عايز تعمل اكتر من كده يا عم لو كلمك عن الكباب والفاكهه كلمه عن الطير المشوي في الجنه قل له ده انت في الجنه لما تلاقي الطير كده بيطير قدامك اول ما تشتهي الطير ده ينزل يخر بين يديك مشويا يا سلام قل له لو هتاكل حبه فاكهه في الدنيا هتجيب مانجا هتجيب اي حاجه كل حبايه الثانيه الثالثه اول لذه هي فين في اول واحده بعد كده كماله آه، ملي معده خلاص انما في الجنه كل لما تاكل كل لما النعيم يزداد يقول جل وعلا عن ال- عن لذة الجنة ويقول بعد ذلك أيضا عن عذاب النار لذة الجنة تزداد ونعيم وعذاب النار إيه؟ وعذاب النار أيضا يزداد فكل لما تاكل وتتلذذ في الجنة تزداد اللذة والنار قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب كل يوم عذاب زياده وعذاب جديد وكل يوم في الجنه بل كل لحظه نعيم ومتاع جديد هيجي يكلمك عن الشقق يقول لك عارف بقى الشقه بقت بكام قول له سيبك من ده كله انا حاجز فيلا على انهار الجنه فيلا على انهار الجنه اي أيوة والله ان شاء الله قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الجنه يا شباب ما فيهاش شقق الجنه فيها قصور وخيام وفلل غرف هناك فلل وملك كبير قال جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت يعني إيه ثم يعني هناك في الجنة وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا وعشان أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أني أحبكم جميعا في الله لا يمكن هسيب حد فيكم يمشي لنادي إلا لما يستلم إن شاء الله إن شاء الله فيلا في الجنة إن شاء الله إيه رأيكم مستعدين؟ جاهزين يا رجالة؟ طيب حبيبك صلى الله عليه وسلم إيه؟ والحديث رواه احمد بسند صحيح من قرأ قل هو الله احد عشر مرات خد بالك في احاديث تقول ايه بني له ايه بني له بيت في جنة الحديث ده من الاحاديث البسيطة الايه النادرة يقول لك ايه بنى الله له بيتا في الجنة فبالله عليكم كل اخ وكل اخت قاعدين معانا بنادي بقول بالله عليكم بعد انتهاء الدعاء مباشرة اقعد بس دقيقة دقيقة واحدة والله العظيم العشر مرات هياخدوا معاك نص دقيقة انا اقسم بالله نص دقيقة اقعد اقرا قل هو الله احد 10 مرات تمشي الف مبروك استلمت ممتحن بالله نتقابل هناك ان شاء الله ولما نتقابل هناك ان شاء الله اول عزومه في الجنه عندي عشان هناك ببلاش هنا مشكله لا طلع عيالي رحم معاك المهم الحقيقه دلوقتي يعني ربنا يحفظنا يحفظكم انا خلصت كلامي ده كان موضوع الليله مع